أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا خير الأبرار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار والتابعين لهم بإحسان ما أظلم ليل أو طلع نهار أما بعد فيا أيها الأحبة أيام طيبة مباركة ولكن فيها من المنغصات ما فيها فقلت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات على أن الله أكرمنا بهذا الشهر العظيم وأكرمنا إلى أن عشنا إلى هذا اليوم مع العشر الأواخر من رمضان ومع ما فيه من ليالي فيها ليلة خير من ألف شهر قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان فضلا عن أن يكون لله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار وذلك في كل ليله فنسأل الله أن يعتق رقابنا جميعا من النار والحمد لله على كل حال على ما نسمعه من أخبار وما فيه البلد من توترات وزحام وقلق ومسيرات واعتصامات وخلينا في رمضان يعني ناس كثيرة دلوقتي لما بس نلفت النظر قبل ما يكمل الواحد العبارة عاوزين يقطعوها عليه لا يعني عاوز اقول لك الحمد لله على كل حال نتيجة اللي احنا فيه نتيجة القلق والاضطرابات والواحد يعني من اول رمضان ولا باي حال جئت يا رمضان وادي رمضان قرب يخلص ويجي العيد وهيبقى باي حال جاء العيد وعلى كل حال احنا دلوقتي لما نبقى دي آخر يوم 26 وداخلين بعد لحظات على ليلة 27 يعني باقي ايه في رمضان يعني رمضان بالصعيدي فرجع يقولوا كده عندنا فرجع زي فرجعة العيارات واحد عربي كان جايلها يعني كنا نسمعها من الناس الكبار عندنا في البلد بس ده اسمه علم المساطر جاء على أول يوم في رمضان يعمل كده يضرب كف على كف فرقع رمضان باقي فيه عشرتين وتسعة وعقب نهار ها؟ آه لسه في أوله وزعلان على انه فرجع باقي فيه عشرتين وتسعه وعقب نهار اياما معدودات طب انت تقدر تقول النهارده باقي فيه عشرتين ولا باقي فيه تسعه ده ما تبقى منه الا اليسير موسم الخيرات والنفحات اسال الله عز وجل الا يحرمنا خيره وألا يخرجنا من شهر رمضان إلا مغفورا لنا تفضلا منه وجودا وتكرما آمين لأنه من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر فمتى قل لي كده امتى يعني مديله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عندك لله في كل ليلة عتقاء يعني فتحت أبواب الجنان غلقت أبواب النيران أوقات الدعاء واستجابة الدعاء كترت أوي أوي ولذلك نرجع بقى للآيات الصيام اللي بدأناها من أول الشهر وناخد كده ما تبقى لنا منها سيما آية الدعاء لأن أنا كنت كريت على كل الآيات في المعنى العام لكن هنقول كده آيتين من آيات الصيام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين بعد بيان الآيتين الأول من حيث حكم الصيام وحكمته وأحكامه جاءت هذه الآية والتي وقفنا معها أكثر من مرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينا في الدرس السابق مثل هذا اليوم أنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يقينا وبعدين قلنا طيب هو إيه, إيه في رمضان في ليلة مباركة والليلة المباركة تطلع إيه ليلة القدر وتكلمنا شوية عن ليلة القدر وإن هي التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وما فيها من فضل والحقيقة يعني وأنا قلت لكم إنه هي بتتنقل في العشر الأواخر من رمضان تتنقل في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وعندنا حديث بتقول أنه جاءت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ليلة 21 الليلة اللي نزل فيها المطر وقال أريت ليلتها كأني أسجد بين الماء والطين وفي ليلة 25 الليلة اللي نزل فيها القرآن أول ما نزل اقرأ كان لأربع وعشرين خلت من رمضان والليلة اللي جت ليلة 27 ولما الرجل سأل عبد الله بن مسعود يعني كيف أدرك فضل ليلة القدر وكيف أصيبها قال من أراد أن يصب ليلة القدر فليقم الحول فالرجل قال الحول إيه وأنا أقدر أقوم رمضان عشان أقوم الحول فراح لأبي بن كعب فقال له قلت كذا لابن مسعود قال لي كذا فقال رحم الله أخي ابن مسعود أراد ألا يتكل الناس جاب له الإجابة بتاعت ابن مسعود على أحسن الوجوه مش إيه ده ماله ابن مسعود إيه اللي حصل له حصل له حاجة في دماغه إيه اللي من أراد أن يصم هو مش عارف إن هي في رمضان ولا إيه مش عارف إن هي في العشر الأواخر ولا إيه عارف يعني إنما الأدب اللي تعلموه من النبي في مدرسة النبي رحم الله أخي ابن مسعود أراد ألا يتكل الناس أحسن وجه من الوجوه فسر به الكلام وهو كده وهو كده ما هي جائزة والجائزة جاية بعد مسابقة وبعد امتحان ومذاكرة وشغل وتعب خد الجائزة بعد التفوق أنا بشوف إجابة عبد الله إجابة أبي بن كعب رحم الله أخي بن مسعود أراد ألا يتكل الناس وأشوف لما كنا تعبان وأروح لدكتور ما خفتش أروح لدكتور تاني أوريه الروشتة مين الحمار اللي كتب لك الروشتة واحد زميلك يا دكتور اروح اسيب الدكتور الثاني وبعد شويه راح لدكتور ثالث مين الحمارين الله، ده هتطلع البلد كلها حمير ولا ايه يا جدعان كل روشته مين الحمار اللي كتبها لك بلاش الدكاتره العربيه وعطل راح للميكانيك يصلح العربيه ما صلحتش زي الناس راح للميكانيك الثاني مين الحمار اللي الله يا اخويا انا عايش فين بالظبط يكونش احنا في زريبه الله كل واحد مين الحمار مين الحمار لما ظلمنا الحمير معانا لا ده ما عملش كده ما قالوش ده حمار قال له رحم الله ابن مسعود أراد ألا يتكل الناس أما والله إنها لفي رمضان وفي العشر الأواخر منه وإنها لفي ليلة السابع والعشرين وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع فيها ده الحديث وحديث صحيح بس واحد من الأحاديث ليلة 21 ليلة 25 ليلة 27 ممكن تبقى ليلة 29 التمسوها في الوتر والعشر الأواخر من رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام لما أعلم بها وخرج عشان يقول للصحابة يا ترى كانت هتبقى هي الليلة المحددة لكل السنين لغاية لما تقوم الساعة ولا كانت سنتها زي ابن أبي بن كعب لما يقول وإنها لفي ليلة 27 يعني شافوها في ليلة 27 ولما كانت ليلة 25 ما شافوهاش لأنه ده كان مع بداية نزول الوحي إن أنزلناه في ليلة القدر طب إمتى يا رسول الله قال ل 24 خلت من رمضان لكن لما كانت ليلة 21 شافوها سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على الماء والطين أثر المطر الليلة اللي, اللي كان رايح يقول لهم عليها وطلع فوجد رجلين يتلاحيان قاعدين مزمجرين مع بعض فالفرقة تن... ترفع البركة والتنازع يجيب الفشل وحتى خير زي ده للأمة اترفع بسبب اتنين قاعدين مالكوا في ايه مختلفين ياما الاختلافات دلوقتي واخدة حتة زمان لما كان امن الدولة كده كنت تلاقي الناس كلها بص دلوقتي مستعد يطيح في أي حد يطيح في الشيخ اللي على المنبر قاعد في الدرس قاعدين يتكلموا حد جاب سيرة البلد واللي فيها والمعتصمات ومرسي والكرسي والسيسي وخد كل محدش خايف من حد يهدوده وبعدين مش تقف على الكلام ده سنج ومطاب وسلاح أبيض واسود بلد فوضى إنما كان حد يقدر يجيب سيرة حد ولا يعترض على رئيس ولا على شيخ ولا على كان كله يا عمي خلينا ماشي تحت الحيطة ولا جنب الحيطة وناكل عيش وناكل عيشة بالجبن وجبنة جبنة وبلة جبنة ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز منك عسل و... بس مش معنى كده انه دي كانت ايام حلوه بس رب زمان كنت تبكي منه صرت تبكي عليه انما العمليه حسبي الله ونعم الوكيل ليس لها من دون الله كاشفة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مال القرآن ده ايه صفته هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان ادي دول ثلاث صفات جايين في جزء من آية القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان طبعا دول ثلاث أوصاف في آية واحدة في جزء من آية انت هتلاقي مثلا في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صفتان في سورة النساء يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا روح ونور نورا نهدي به من نشاء من عبادنا سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين في سورة الأنبياء قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون دي اسمها خصائص القرآن واللي أنا قلته ده قليل من كتير لأنه محتاج امسك القران كده من الاول لاخر لما يبقى موضوع المحاضره واقول لك صفات القران في القران واسماء القران في القران انا ببص على الخصائص الموجوده للقران دي في واقع الناس مش لاقيها يعني ده كلام نظري بس في كتاب ربنا زي لما يقول لنا لينذر من كان حيا واحنا مصرين لمن كان ميتا ويقرا القران في القبور ويقرأ في النصبات في السرادقات وفي دار المناسبات ومتى ما تسمع قرآن مين مات فلان الله يرحمه يلا نعزي كأنه ربنا قال لينذر من كان ميتا طب هو ربنا بيقول القرآن هدى للناس ما اتخذوهوش هدى وإلا الضلال الكتير الموجود ده لأنه ما في قرآن في حياة الناس لأنه طالما القرآن في حياة الناس لازم يبقى هدى للناس وإن ما كانش هدى للناس كلهم يبقى هدى للمتقين زي أول البقرة هدى للمتقين هو ربنا أراد هدى للناس مش ناس مش عاوزين يبقى هدى للمتقين لكن لا يبقى هدى للناس ولا هدى للمتقين ولا كأنه في قرآن موجود يبقى ما فيش إيمان موجود هدى للناس وبينات في كل حاجة القرآن طبعا في كل حاجة بينات واضحات وضوح الشمس في جلاء النهار لكن احنا معتقدين كده في القرآن كانت اتحلت الأزمات خش على خير وبينات من الهدى والفرقان يعني الفرقان ده القرآن ده فرقان بين الحق والباطل القرآن ده حكم بين اتنين متخاصمين هيبين لهم مين اللي على حق ومين اللي على باطل لأن القرآن ده كتاب ربنا الكلمة الأخيرة اللي نازلة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم طب مش مصر دلوقتي في أزمة العالم كله اللي بيحب مصر حزين عشانها أنا أنا مؤمن بهذا اللي بيحبوا مصر كلهم في العالم في حالة حداد على مصر حزن في كل بيت في كل بلد بالذات لما بيشوفوا المناظر في الإعلام وحرب حرب الكلمة اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تكون فتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف الناس المحبين لمصر كلهم في غاية الحزن عاملين حداد طول شهر رمضان واللي ما بيحبوش مصر فرحانين فرحة يتقولش يعني جابوا النصر لمصر وجابوا الديب من ديله ايه الفرحة دي وعبروا عن الفرحة طبعا باللي شوفوا اللي انتوا عاوزينه المليارات اللي تكفيكم اشربوا بنزين ما تخلوهوش للسيارات بس اشربوا انتوا كمان خدوا سولار وخدوا بنزين وولعوا في نفسيك واحنا مستعدين هنبقى فرحانين نفرح معاكم ونضرب بوم دنيا دنيا عجيبة طب مع مع المصيبة اللي احنا فيها دي اللي احنا حاسين بيها وفينا اللي مش حاسس ومال ما تغرق هي بت... هي بلدنا هي ايه المساطيل دول ايه المساطيل دول بلدنا بلدنا ولازم نخاف عليها لكن لا أمر لمن لا يطاع فأمام هذه المشكلة حلها في القرآن هو ربنا قال القرآن كده هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ما دام هو فرقان يبقى لازم يبقى فرقان هنقول لربنا زي ما قال لنا في القرآن قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا هو اللي قال لنا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله يرضب مستعد أضحي بنفسي لو رضيوا هحل المشكلة اللي لا دي بفضل الله بس الكل يرضى بآيتين في الكتاب الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وزيها فإن تنازعتم في شيء أو خلينا أقول قبل التنازع الآية الثانية اللي أصدتها في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الآيتين دول اتجمعوا في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول القرآن والسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لكن اللعبة الأخيرة اللي بتتلعب شوية كارت إرهاب على الفجر النهاردة ناس واقفة بتصلي ودبابات بتزحف والحمد لله جت سليمة مشايخ يتصلوا عليهم تعالوا حلوا المشكلة تعالوا قابلوا السيسي وهم ماشيين في السكة ما تلاقيش الشيخ عشان كده بقول لك أنا مستعد أضحي بنفسي لأنه في شيوخ ضحوا بنفسهم رايحين يقابلوا الري الراجل عشان يعملوا مفاوضات يمكن يوصلوا معلومة هنا معلومة هنا لعله البلد تعيد تفتكر يعني لو حصل حاجة في البلد من جنس اللي بيخططوا ليه وربنا أخره لأنه الوفد الأفريقي لما جه منع مجزرة كانت هتحصل ليلتها لو حصلت مجزرة زي المجازر اللي حصلت هتبقوا هتعيدوا هتبقى النفسية حلوة فكل واحد النهاردة على دخلة العيد نفسه ينقذ البلد يعمل حاجة لبلده لكن هو في السكة على اسم بلاك بلوك الشيخ مشي ودور عليه ده غير اللي في السجون منعنهم من الزيارات منعنهم من الافطار افطار وسحور في رمضان يتمنع يمكن يكون الكلام ده مش صح لكن ما عدناش عارفين الحقيقة فين لكن الحقيقة واضحة فرقان ساطع في كتاب الله لكن مين اللي يرضى بيه بيقولوا له بلاش بيقولوا ايه بلاش بلاش لانه من الكفر البواح بلاش واحد واحد ربنا يقول له وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الله لا ابدا القران موصوف هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ابدا ما حصلش لا في هدى ولا في بينات ولا في فرقان يبقى ده تكذيب لربنا ولا لا وتكذيب ربنا يطلع حكمه ايه كفر اكفر الكفر انك تكذب ربنا يا عم ما تكفرش حد ده الراجل اسمه محمد محمود علي شوف اساميه حلوه ازاي أبو اسمه محمد وابوه محمود وجده علي وفي الاخر تقول لي كفر يا عم ده بيكذب الله وبيكذب الرسول عليه الصلاه يا عم بس مش تكفر حاضر يا عم تعظيم سلام مش هنكفر حد انا بتاع اللي ضد التكفير انا يا ما رديت على التكفير وبرضه كنت باخد على فايد حسبي الله ونعم الوكيل فشوف ربنا وصف القرآن ايه ولما نتكلم ونعمل اسقاطات على الواقع يقول لك كلام في السياسة سياسة ايه هو القرآن ساب حاجة القرآن ما سابش حاجة ده انت لما تقرأ مثلا ايتين في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الأمانات دي بينك وبين الله وبينك وبين الناس وبينك وبين نفسك الأمانات دي فيها أمانة الدين وأمانة الدولة وأمانة أمانة الوطن فيها أمانة أولادك فيها أمانة امراتك أمانات أمانات كل حاجة في الدين اسمها أمانة من ضمنها أمانة الوطن الوطن ده سياسة ولا ما هو سياسة أهو ربنا قال لك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها كان كل واحد في منصب هو عليه, عليه أمانات يحافظ على البلد محمد مرسي قبل انه يتسجن وممكن يتقتل في سبيل انه ما يخونش بلده والا ايه اللي كان يعني واخده من ورا الموضوع يعني كان بيهبر زي اللي كانوا بيهبروا قبل كده أبدا احنا نعرف الراجل يعني ايه ودينه وصلاحه وزهده واحد يرفض انه يعيش الا في شقه بالايجار حتى مش تمليك يعني انا عندي شقه تمليك عندي بيت انما ده ابدا شقه بالايجار اقعد في راس لا ابنه لما جات له وظيفه عشان يسافر السعوديه قال له يا ابني روح قال له ده ب 1600 ريال قال له يا ابني احنا ضيوف في البلد دي ضيوف روح اشتغل يا ابني روح ما استناش لما يهبر هبره كبيره لا لا لا في فرق كبير بس الناس يا عيني مغيبه الاعلام الاعلام ده سحر عارف السحر ممكن يلخبط حياه الانسان قد ايه سحر ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات دي سياسه في القران اهي تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل سياسة ولا مش سياسة ما كانتش سياسة تبقى قضاء لكن احنا عاملينها شعار بس على المحاكم بتاعتنا عاملين الميزان وظابطين الكفتين وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل طب بالله انتوا شايفين حكم عدل أبدا بيحصل حتى بعد الثورة براءة المتهم واتهام البريء والدنيا ماشية بالمقلوب وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ليه ده كله عشان 90% من القضاء ما كانش عاوز مرسي وتقول لي بتكلم في السياسة مش عاوز أتكلم في السياسة يا عم بس بدي لك إنه الدين فيه سياسة وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به ونعمة دي فيها إدغام نعمة ما يعظكم به ونعم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله دي دين دين مشفي وأطيعوا الرسول برضو دين مشفي خليها كده يعني طب وأولي الأمر منكم سياسة مشفية سياسة فإن تنازعتم في شيء فردوه ده اسمه الدستور الدستور اللي احنا دستوركم يا دستوركم يا سيادي عارف الراجل بتاع الشيخ الطريق ما بدستوركم يا سيادي دستوركم يا اصحاب القدم ده اسمه الدستور اللي كان عندنا في البلد دستور وتغير وجاء دستور 71 ومش عارف السادات عمل فيه ايه وبعدين دستور ولغايه لما انقلبت البلد بقوا في ثوره وبعدين عملوا دستور وعملنا انتخابات وطلع بنسبه قريبه من كام 64% وبعدين لما جاء الانقلاب الغي الدستور واتعامل باعراف تانية وحكم عرفي و... فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دستور سياسة برضه تقول لي الدين ما فيهوش سياسة وتبقى فيه منظمة كان اسمها نزل خطيبك من على المنبر كل ما يجي يقول كلمة انزل ايه ايه في ايه يا جدعان ايه في ايه وبعد شوية بعيد عنك ما تسمع الا هوهوا والناس ممكن تشبط في بعضيها وتبقى مجزرة ليه ده كله ليه ليه خليها من غير ليه زي ما كان مع عبد الوهاب بيقول وعبد الحليم بيغني من غير ليه يا رب احفظ علي عقلي واحفظ علي ديني يا رب والله إن الأمر جلل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان امتى يبقى كده نتلوه نرتله نتدبره نعمل به نحكم به نحتكم إليه مش هتلاقي الدنيا زي اللي انت عايشها لا هتعيش دنيا تانية عبارة عن جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة لأنه قال أحد الصالحين في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة صحيح إن عارفين الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر لكن الجنة دي جنة الإيمان وجنة الطاعة الجنة اللي بتبقى في الصدر مش شرط حواليك قالها ابن تيمية ماذا يفعل أعدائي بي جنتي في صدري أينما حللت فهي معي إن سجنوني فسجني خلوة وإن نفوني فنفي سياحة وإن قتلوني فقتلي شهادة ده دي معاني الجنة الرضا والطمأنينة دي هي الجنة التاني بيقول ايه بيقول إنه لتمر بالقلب لحظات يرقص فيها طربا فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم وتحسها وانت واقف كده تصلي ركعتين وشوية تجليات وتبكي وتمسح ذنوبك مع دموعك وتلاقي نفسك وانت بتعيط فرحان في سكينة في طمأنينة تطلع من الصلاة مزخطط كده عاوز تضحك عاوز مش عارف تعمل ايه فرحان قوي مع انك واخدها عياط بس انت بين يدي الملك ملك الملوك سبحانه وتعالى قال آخر إنا لنكون في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف واللي بيقول على السعادة ده ممكن ما يكونش في إيده حاجة من الدنيا يعني الكفاف لكن إيه السعادة اللي هو فيها لأنه هو مع ربنا هو في ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هو في معية الله اللي ربنا معاه مين عليه يا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك من وجدك فقد وجد كل شيء ومن فقدك فقد فقد كل شيء دي الجنة بتاعت الدنيا دي جنة الدنيا ودي تيجي امتى وانت بتحسن التعامل مع القرآن تتلوه ترتله تتدبره تعمل به تحكم به تحتكم إليه يبقى روحا من أمرنا ويبقى نورا ويبقى ذكرا ويبقى بينات ويبقى كذا وكذا وزي هنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم حكم نسخ التخيير اللي كان في أول مرحلة من مراحل التشريع في الصيام الأغنياء يطعمون والفقراء يصومون ويحدث تكافل اجتماعي بين الاثنين دول الفقراء صايمين والأغنياء ساعة الفطر فطروهم وصحروهم إلى أن نسخ حكم التخيير هذا وقيل للكل عدا عن أصحاب الأعذار فمن شهد منكم الشهر فليصم طب وأصحاب الأعذار قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ليه يا رب أبقيت الرخص ونسخت التخيير هل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اللي قالها وما جعل عليكم في الدين من حرج اللي بينها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ده ديننا السماحة بتاعت الدين يسرية هذا الدين إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فعشان كده يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر خليني انا اتسحب من لساني واقول طب يا رب ما كان خلاص بلاشي يعني كان لازم المريض ده والمسافر في عدته من ايام اخر يقوم ربنا يقول لك ايوه ولتكملوا العده عشان ما تبقاش اقل من اخيك ما يبقاش اخوك صام ال 30 يوم او ال 29 يوم وانت فطرت لك 3 4 ايام في سفر افطرت لك اسبوع او اثنين في مرض تبقى انت اقل منه لا ما تبقاش اقل منه خليك حلو خليك زيه وخليك احسن منه ولتكملوا العده عشان يبقى كلنا ولاد تسعه وعشان يبقى كلنا صمنا رمضان اي نعم ما كانش في ايامه لكن القضاء زي الاداء يبقى ولتكملوا العده وساعة ما تكملوا العدة يا مسلمين مش عدة حاجة تاني غير عدة الصيام يعني ملناش دعوه بالعدد الثانيه دلوقتي ولتكملوا العده جايز ترسى على 29 يوم على حسب الحسابات الفلكيه او يمكن عشان شعبان كان 30 يجي في رمضان 29 عشان كده منشنين من اول الشهر وقال لك العيد يوم الخميس ورمضان 29 يوم طب يا جماعه ما تخلوها عندكم لغايه لما تقولوا استطلعنا الهلال وما طلعش ولا طلع وصوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي لا من أوله هم تسعة ج- خلاص يا عم اسمعوا وأطيعوا مستعدين ف ولتكملوا العدة هتبقى 29 يوم ماشي هتبقى 30 يوم ماشي يبقى كملنا عدة رمضان قال بعد تكملة العدة مع آخر يوم صايم أنت في رمضان يا إما كان يوم 30 يا إما كان يوم 29 والناس شافوا الهلال وجات الفتوى والبيان وقال بكرة العيد يبقى ولتكبروا الله على ما هداكم وتشتغلوا تكبير وفرحة وقرة عين وتكبير العيد ده عبارة عن أنشودة غناء حلال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وتلاقي الواحد مبتسم وفرحان وبقه مفلق والعيال شايفين أبوهم قاعد يكبر هم كمان يكبروا وأمهم تزغرط وليلة عيد ويا بختها وحكاية ورواية فتلاقي الدنيا فرحانة طب اللي ما عرفش انه ما كانش عنده راديو زي زمان ولا عنده تلفزيون ده كان زمان يعني يوم يسمع الناس راح تصلي العشاء بتكبر رجعة من العشاء بتكبر عرف انه في عيد بكرة مش لسه آه، هيسحر الليلة دي و- وحطوا الفول على البابور والكلام ده لا ده عرف خلاص الناس طالعة من الجامع تكبر وفي الجامع في ميكروفون يكبر ولغاية صلاة العيد بنكبر ولتكبروا الله وهي التكبيرات اللي وردت أصح ما ورد فيها ثلاث صيغ الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لكن الصيغة الطويلة دي بتاعت آه، الأفراح الانتصارات اللي هي فيها لا إله إلا الله وعد- وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. دي اتقالت لما انتصر المسلمون في الأحزاب أنا ممكن أطلع فتوى وأعمل فيها مفتي وأقول لو نفض التنازعات والاعتصامات والحاجات دي نقعد نقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده لأنها زيها زي الأحزاب اللي ربنا نصرنا فيها من غير قتال قال وكفى الله المؤمنين القتال ممكن الاجتهاد هنا جائز انما احنا دايما على واخدين على دماغنا وقعد تقول لي نصر وعد نصر عبده بتقول لي اعز جنده و... و... فين فين يا حسره يبقى دي ما تمشيش هنا ده غير انه مزودين عليها اللهم صل على سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد ونقعد بقى ماشي لكن يا ريت تبقى من القلب ويا ريت تبقى حقيقيه لكن التكبيرات المشروعه القصيره وليست الطويله ولتكبروا الله على ما هداكم يا سلام قد ايه نعمه هدانا من غير تعب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وهدانا وصلينا في الجوامع وهدانا وصمنا رمضان وهدانا وقمنا القيام وهدانا وادركنا فضل ليله القدر قد ايه هو هدانا قد ايه هو اكرمنا قد ايه هو انعم علينا يبقى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون النعمة تقيد بالشكر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بقى ينعم عليك ويدي لك نعمة زي نعمة رمضان وفضل الصيام وفضل القيام وفضل ليلة القدر وتيجي بعد رمضان تقول له ما عرفكش تعدي على الجامع ما تعرفوش ما كنتش تدخله في رمضان في ناس كتيرة تدخله في رمضان بس انما بعد كده يروح بدري يا وخري يروح قبل الوقت بنص ساعة يا بعد الوقت بنص ساعة عشان يلاقي الباب مقفول والصحة يا جامع اللي جت منك ما جاتش مني لأنه أصلا رايح ومش عاوز يرو- يروح الجامع رمضان وخلص كان يصلي بطل كان يصوم بطل كان مش عارف ايه بطل كن ربانيا كن ربانيا ولا تكن رمضانيا استمر يا اخي ربنا تاب عليك في رمضان كمل بقيت تصلي في الجامع في رمضان واصل كمل وواصل بقيت تقرا القران اوعى تقفله بعد بعد رمضان مين قال لك هو نزل في رمضان اه بس ما قالكش انه يتقري في رمضان وبعد رمضان كل المصاحف المكتبات دي ما بيطلعش منها ولا مصحف لغايه رمضان السنه اللي وراها لا ولعلكم تشكرون والشكر هنا مش الحمد لله الشكر لله وتبوس لي ايدك مقلوبه معدوله لا اعملوا آل داوود شكرا شوف ربنا بينها ازاي مش الحمد لله شكرا لله لا وما تطلعش شكرا بتاع التوادرس شكرا شكرا جددتم لنا الامل ما هم من زمان نفسهم احنا نفك من البلد بلدهم فتجدد عندهم الامل بهذا الانقلاب هذه المحن لكن والله من ورائهم محيط فانت تقول شكرا يا رب مش زي دي اعملوا آل داوود شكرا فتستمر بقى في الخير اللي انت فيه اللي انت كنت شغال تنافس مش في ربنا بيقول فاستبقوا الخيرات بيقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون طب خاصه برمضان بس لا ما هو رمضان شهر وعدى انما رب رمضان حي باق لا يموت ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني سالك كف الخطاب لمين للنبي محمد عليه الصلاه والسلام صلوا عليه وهنا هقول لك يعني سبب النزول الصحابي او الاعرابي والاعراب دول ناس بساط وفيهم جفاء وفيهم بداوه وفيهم ناس قالوا من الاعرابي كذا ومن الاعرابي كذا فبقول له يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه دي اسمها مناجاة سمعت حاجة أنت؟ إنما هو سمع هو سمع هو قاعد قدام الميكروفون اللي المفروض بيجيب النفس انت ما سمعتش هو سمع السيدة عائشة رضي الله عنها لما تقول سبحان من وسع سمعه كل الأصوات جلست خولة بنت ثعلبة تشكو أمر زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه وقاعدين في حجرة واحدة جنبها تقول فأنزل الله قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما حوار صغير كده وحوار هامس يا رسول الله زوجي وظاهرني أو قال لي أنت عليك ظهر أمي ولي منه عيال إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا هم تنزل قد سمع الله وكمل السورة فبيقول له ربنا قريب فنناجيه يعني ما مش شرط تعلي صوتك وتصوت مع انه احيانا يجوز لانه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لو انكم تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولجأرتم إلى الله أو لبكيتم كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولصعدتم ولا أه؟ اللفظة اللي قبلها إيه؟ ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء كلمة تجأرون دي إيه؟ الصوت العالي جؤار صوت عالي يعني من كتر اللي هو فيه بينفس ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء أهو ده يمكن اللي بيخلي واحد لما حانا بينفعل مع الدعاء يقول لك معايا دليل وإلا فالأصل فيه أربعوا على أنفسكم لما النبي عليه الصلاة والسلام سمع الصحابة قاعدين يدعوا بصوت عالي قوي أربعوا على أنفسكم هدوا كده واستريحوا أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا قريبا سميعا قريبا فهنا بيقول له ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه النبي عليه الصلاة والسلام ما جاوبش الحاجة اللي ما كانش يعرف يجاوبها ما كانش يجاوبها عليه الصلاة والسلام يستنى لما يجي له الوحي ولو قال حاجة والوحي صوابها له يرجع فيها مش سيسي ما يرجعش في كلامه لا شوف ايه الاصلح للبلد واعمله ده النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر نزل يلا يا صحابه بعد مشاورهم نزلهم في مكان جاله صحابي الخباب بن المنذر امنزل انزلكه الله فلا راي لنا فيه ام هي الحرب والخدعه والمكيده قال له بل الحرب والخدعه والمكيده قال له بيبقى ليس هذا بمنزل تعال الى هذا المكان ننزل فيه فنجعل آبار وأحواض الماء خلفنا نشرب ولا يشربون ونسقي ولا يسقون قال له الرأي ما رأيت ونزل على رأي الخباب اللي هو يمكن ما حدش يعرف الخباب ده غير في الموقف ده ما قالهوش انت ايه انت مين انت وابن مين انت ده النبي في امر لا وحي فيه فلما سئل اربنا قريب فنناجيه ام بعيد فنناديه سكت عليه الصلاة والسلام فنزل الوحي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يبقى كده جات الإجابة والصحابي عرف وإحنا عرفنا إن إحنا لما ندعي ربنا يسمعنا وإحنا بنهمس وهو يعلم السر وأخفى وهو عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يبقى مش شرط الحكاية اللي بتحصل إلا إذا كان يعني زي لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ففي أحيانا ممكن تصرخ وتقول له يا رب إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك أوسع لنا وإذا سألك عبادي عني ده سؤال من ضمن 13 سؤال جايين في القرآن الصحابة رضي الله عنهم حابين يتعلموا الدين وكل شوية جايين يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام صراحة يعني لغاية لما حاجة تزهق بس النبي عليه الصلاة والسلام ما بيانش ما بيانش انه زهق بس ربنا هو اللي بين فيقول لهم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة اللي عاوز يسأل هو داخل كده صندوق تبرع في الجامع يحط يحط له جنيه يحط له يحط اللي في ايده ولا اللي في جيبه فبعد ما كان كل واحد نفسه يتكلم مع النبي يسأله والنبي عليه الصلاة والسلام مش واخد نفسه ومش قايل أذكاره ولا ولا فبقى كل واحد مفيش فلوس مفيش سؤال النهاردة خفت قوي الأسئلة لدرجة إنه ممكن تكون خفت خالص لأنه محدش معاه فكر مفيش سيولة لغاية لما أنهم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الشاهد انه كثره السؤال مكروهه زي ما في الحديث ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال فخفت الاسئله الاسئله اللي ذات معنى وسالها الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام للنبي 13 سؤال كلهم في القران بس ال 13 سؤال ما من سؤال إلا وصدرت الإجابة عليه بقل زي إيه الأسئلة أنا يعني ممكن أكرهم ال 13 لكن أدي لك نماذج بس زي لما يجي ربنا في سورة البقرة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس يسألون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول هتلاقي الأسئلة كلها كده إلا السؤال ده إلا السؤال ده وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب هل كده فإني قريب ما انا قايل لك فقل دي عشان اصحصحك على اخر اليوم بتاع رمضان ده ما انت يعني واخدينكم اول احنا فحت ورد الشيخ عبد الله وبعدين انا والمغرب قربوا بس قولوا انتوا اللي كتر خيركم اللي بتتكلموا ولا حد ناشف اصلا لكن اهو برضه انتوا كتر خيركم انتوا قاعدين اه اه يعني كتر خيركم برضه استحملتونا حتى وتاخرنا في السكه وبتاع لكن ما انتوش عارفين فضل العلم ده ولا مجلس العلم ده قد ايه عند ربنا لو تعرفوه كل اللي مش قادر يحج يلاقي مجلس علم يبقى هو البديل لأنه في الحج يقول لأهل عرفة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وفي مجالس العلم يقول لملائكته أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم النتيجة واحدة بس ذكى فيها أمانية بخمسة وعشرين ألف وفيها سفر شهر بعيد عن البلد وغربة عن الأوطان والأهل وفيها وفيها وفيها وفي الآخر عشان يوصل إن أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم طب لا أنت هتدفع 25000 ولا 25 قرش ولا هتتغرب عن الأهل ولا عن الوطن ولا كذا ولا كذا بس روح يحضر درس العلم اللي في الجامع وهقول لك أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم لكن ده احنا من بعد الثورة بندور على زباين في الجامع مش لاقيين يا مدروس عطلتها مفيش زباين زي صاحب المحل اللي ما عندوش زباين بيعمل ايه بيقفل المحل بيجيب ظرف هو قاعد الجامع على قد الصلاة يعني وما تيسر وإذا سألك عبادي عني السؤال الوحيد اللي ما فيهوش قل فإني قريب يا سلام ده النبي ليه ليه قدر كبير قوي عند ربنا وعندنا حتى قل ما ما يدخلش في قال له انت في الحته دي مالكش حاجه خالص سيبني انا وعبادي والله ما هتتوسط بينا حتى بقل واذا سالك عبادي عني شوف مني ليهم زي ما لك منك لله ها هي دي فاني قريب ومش قريب بس اجيب لما المعلومة دي قالوها علماء السلف إن كل أسئلة القرآن مصدرة الإجابة عليها بقل عدا عن آية الدعاء ليس فيها قل حتى لا تكون هناك وساطة بين الله والعبد في الدعاء ولا في العبادة حتى لو كان الوسيط ده هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا شخص ولا أي حد إخواننا الصوفية راحوا جايبين حتة كده من بيت الكلاوي لعلها الزند لعلها زند فراحوا جايبين حتة يقول لك وإذا سألك واعتبروا كاف الخطاب دي إنك أنت كمسلم تسأل النبي بدل ما تروح لربنا روح للنبي بدل ما إذا سألت فاسأل الله إذا سألت فاسأل النبي وعملوا منها فيلم فيلم هندي قال لك وإذا سألك أهو جاز سؤال النبي وجاز دعاؤه وجاز كذا وجاز ك- جاز يولع فيكم جاز يولع فيكم هتكذبوا ربنا وهتكذبوا النبي ده النبي اللي قال لنا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إنما شوف الشيطان وصلهم لإيه وإذا سألك ما اعتبروهوش سؤال مسألة سؤال باب العلم السؤال مفتاح العلم اعتبروه السؤال اللي هو الدعاء لأن الدعاء من أسمائه السؤال إذا سألت فاسأل الله يعني إذا دعوت فادعو الله فراحوا واخدينها مش سؤال العلم سؤال الدعاء وقال وإذا سألك روح للنبي في كل وقت روح له بالليل وبالنهار روح له هو وحي وهو ميت وقول له يا محمد وبعدين لك بقى ما تغفر لي ما الواد لسه ما خفش الولية لسه عيانة وربنا يبقى في أجازة يا جدعان ربنا خلاص ما يبقى لهوش مكان ده دين دين ولا طين ده احنا اللي احنا بنشوفه كتير قوي والنصر لسه باين عليه هيتأخر قوي بسبب مثل هذا لأنه لما ربنا قال في نصر وفي تمكين وفي أمن قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا ده الشرط فينه في وسط ناس من شيوخ الطرق حريصين أن يعلموا الناس أن يشركوا بالله ليلا ونهارا وسرا وجهارا حد يتخيل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إنه تطلع إذا سألك يا محمد اديهم أنت اللي عندك فخزائنك ملأى لا تنفد حد يقول كده حسبنا الله ونعم الوكيل دعوة مظلوم دعوة ولية مكسورة الجناح في عصر يوم رمضان هقول لك ايه ده دين مش ممكن يكون ده دين وإذا سألك سؤال مسألة العلم العلم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه فإن السؤ- ال- السؤال مفتاح العلم أو ذهاب العي العي يعني الجهل بالسؤال قالها امتى النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه في غزوه في سريه من السرايا واحد منهم أ- اصابته جنابه الاول اصابته ايه شجه شجه جرح وبعدين اتعشى كويس نام اصابته جنابه احتلم صح الفجر قال انا جنب المية ساعة عليها وش متلج وهو مجروح ما تقولون قالوا لا نرى لك إلا الاغتسال قال وأنا ومجروح قالوا مجروح مش مجروح ملكش غير الاغتسال اللي يجنب يحتلم أو جامع أهله يغ- يقوم يغتسل فاغتسل فمات لما روحوا للنبي عليه الصلاة والسلام حكوا له الخبر قال قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إنما شفاء العي السؤال وإحنا في الحكم نقول مفتاح العلم السؤال وربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فده سؤال بعد الدرس أنت بتسألني وأنا بجاوبك مش السؤال يا سيدنا الشيخ ادينا من فضل الله ادينا من ما اعطاك الله لا سؤال علم يقوم يجوا الجماعة الصوفية يحولوه كده ب- ب- بطريقة جهنمية شيطانية انك تسأل النبي بدل ما تسأل ربنا زي الجماعة اللي بيروحوا عند ضريح من الأضرحة وهو ماشي حوالين الضريح ويلف الراجل واقف له كده ويقول له طوف ويشوف والتاني يقول له اسعى وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ماشي يا عم انتوا خليتوا الحج عندنا والعمره كمان ويبقى بعد كده ما بقاش ناقص عندنا غير مثلا بدل عرفات نقف على المقطم ولا بدل ما نرجم يا ابليس نروح مدينه نصر ولا اي حاجه ويبقى عندنا حج كامل الاركان وبعدين الجماعه الصوفيه عندهم من زار قبر البدوي سبع مرات فكانما حج لله سبع حجات طب وده ان شاء الله لازم يروح يحج في مكه ليه يعني فيبقى ماشي ولو انتوا قدر ليكم يا رب ما يقدر ليكم ولا عليكم انك تروحوا وتسمعوا اللي احنا كنا بنسمعه هو حوالين ضريح يا سيدي يا ابراهيم يا سيدي يا بدوي يا سيدي فلان يا سيدي علان يقول له ده انا جيت لك قبل كده وقلت لك الواد عيان ولسه قاعد عيان طب والله لو ما خف ما انا معترف لك بكرامه ان شاء الله مع انك تعترف لكن الجهل وصل لايه انه مباشره يا سيدنا الحسين يا ام هاشم نظره ومدى يا ام العواجز يا ام ال... طب وبعدين طب ام العواجز دي ام العواجز دي هتعمل قد ايه والبدوي ده هيعمل قد ايه على راي اللي قال واحد ماشي ماشي في الطريق وسامع واحده جاي لها طلق الولاده وكل ما تيجي طلق الولاده وتحزق يا بدوي إيه طب ما تقول يا رب لا يا بدوي شويه الراجل مشي ولقى واحد واقع في حفره يا بدوي قال له أوه، سيبته يولد واحده هناك استنى لما تفتكر هيعمل ايه ولا ايه الراجل اه ده واحد دخل حمام بتاع الجامع بس كان جامع جماعه صوفيه دخل الجامع وبعدين مزنوق هو في الحمام في زنقته اهل يمه هاشم يقوم واحد درويش من بره قال له قليل ادب ام هاشم تيجي عندك دلوقتي تعمل ايه يعني في اللي على طول رايح للعباد وسايب رب العباد ربك بيقول لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تسيب القريب وتروح للبعيد أجيب تسيب من يجيب وتذهب إلى من لا يستجيب إيه ده هو لو ما كانش ده دين طب شوية عقل يا جدعان ده لو ما كانش دين يبقى عقل أسيب القريب وأروح للبعيد أسيب من يجيب وأذهب إلى من لا يستجيب أترك الحي وألجأ للميت أي دين هذا لكن اللي بيعملوا كده قد إيه فينا في الأمة المصرية في الأمة العربية قد إيه ما تعدش ما تعدش ده احنا ده احنا شرذمة قليلون ومتطرفون اللي احنا بنقول للناس انه ده والله غلط انه ده حرام ده احنا بنتهم ان احنا جايبين دين جديد ده احنا بنتهم ان احنا وهابيه وبتوع السعوديه بيدونا فلوس بالشنط ده احنا بنتهم ان احنا ارهاب عشان بنقول للناس اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله اهو مين اللي مش حافظ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا لكن العمل بيها فينه فين وسط الأمواج البشرية اللي حوالين الأضرحة ليل ونهار في الموالد وفي غير الموالد يا سيدي فلان يا سيدي علان يا سيدي فلان يا سيدي علان ما فيش يا سيدي الرحمن ما فيش يا ملك يا ديان ليه كده ليه ليه ده ما عملوهاش المشركين ده الراجل البقى نقيب النقبة بتاع السيد البدوي بيجيبوه في التلفزيون كل سنة على الهوا يقول البدوي الرجل المهاب البدوي قطب الأقطاب من دعاه في البر أو البحر أجاب علقت أنا قلت إيه ماذا ترك للملك الوهاب هل أبقى شيئا لرب الأرباب يا مدى في البر والبحر أجاب الحاجة الثانية المشركون هم في البر مرحرحين بقى يا هبل يا لات يا عزة يا منات إنما في البحر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه اللي هو مين الله ده بيقول لك أنت بس اركب البر اركب البحر وقول يا بدوي هتلاقيه على طول جاي لك يجري من دعاه في البر أو البحر أجاب أليس هذا تكذيبا لقول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله البدوي والعدوي سيد إبراهيم الدسوقي وسيد عبد الرحيم القناوي ستنا زينب سيدنا الحسين سيب ربنا وخليك مع الناس هم كده من الآخر ومش قادرين نتكلم بس أنا عشان عارف إن الجماعة السنية دلوقتي كتار في الحتة أديني شديت حيلي وأنا ونصيبي إنما لو بالله أنا أقدر أقول الكلام ده في مسجد فيه ضريح أو فيه شيخ أو بتاع ده أنا عملت كده مرة في مسجد الدسوقي ونفدت بجلدي كنت بعلمهم حب الأولياء والصالحين وكيفية الذكر المشروع وطالعين قافلة من كلية الدعوة واحنا طلبة كده ولا كنا لسه معيدين حاجة زي كده من فترة ومين هيتكلم القافلة في السوق طب مين يتكلم في سيد إبراهيم الدسوقي وقع الاختيار علي على ان انا لسن عنهم متكلم عنهم يعني يعني ما لقيتوش غير المصيبة دي وجايبين انا فيها طب انا ما انتوا عارفين ان انا راجل صاحب عقيدة وما بحبش الحاجات دي طب هتروح وما تقولش يا عمر ان شاء الله معنك تروح احسن يا تروح وتقول طب افرض اتضربت انت ونصيبك المهم خدت ربنا اكرمني واستخدمت فقه الدعوة والحكمة وخليت المحاضرة حب الله وحب رسوله وحب الأولياء والصالحين وكيف يكون الحب وكيف كذا وحتى واخد الناس حتة حتة كده بالراحة لغاية لما أوقفتهم على بعض الحقائق وبدأوا يبرنقوا البعض بعينيهم كده على إنه الشيخ ده مش سهل ده واخد الموضوع واخدنا سحلبة ودحلبة كده لغاية لما يقول لنا في الآخر اللي احنا فيه ده غلط ساعة ما بدأوا يفوقوا لنفسهم كنت أنا أصلي اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وأنا إخواننا على سفر وهكسر الصلاة والسلام عليكم خدت بالك فالحق اللي احنا عارفينه ما بنقدرش نصرح بيه كنا نخاف من الصوفية ونخاف من أمن الدولة ونخاف من هنا ونخاف من ومع ذلك كان يقول لك برضه أزهري بس مش عارف إيه أزهري ده بس بيضرب تحت الحزام لأنه يعني ممكن يبقى بالتوريح فكان يسموها بلغتهم ضرب تحت الحزام يا جدعان طب مش عاوزين نقول حاجة خالص لازم نصدع بالحق ولو تلميحا فأنا عاوز أقول لك شوف البلاوي اللي احنا فيها قد إيه الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب طب خد حتة هنا في كلمة قريب دي هو ربنا قريب ولا ربنا مستو على عرشه وعشان يبقى سبحانه وتعالى مستو على عرشه يبقى بيننا وبينه كتير قوي هيبقى فيه سبع سماوات بتتحسب بآلاف السنين الضوئية وفوق السماوات ثمان جنات وأعلى درجة في الجنة الفردوس والفردوس فوقها أو سقفها عرش الرحمن قد إيه آلاف السنين الضوئية بس ربنا بيقول فإني قريب ها قريب وهو في هذا العلو اللي هو مش علو عادي ده ربنا سماه علو وسماه علي وسماه أعلى لما قال لنا وهو العلي العظيم ورجع يقول لنا سبح اسم ربك الأعلى سبح يا جدع قول سبحان ربي الأعلى فهو علي وهو أعلى وهو في هذا العلو وهو القاهر فوق عباده وبعدين فإني قريب وآية تانية تقول وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم حينما كانوا طب هي عاوزين نفهم هو قريب ولا هو في علوه هو معنا ولا مستوى على عرش الاثنين هو الخالق غير المخلوق انت يا هنا يا في البيت انت في الارض يا في السماء وراكب طياره وراح تعمل عمره انت يا قريب يا بعيد انت يا فوق يا تحت انما ربنا غير كده ليس كمثله شيء هو في علوه وهو قريب معكم ازاي لان الكون كله بين يدي الله عز وجل كخردله في يد احدكم فادي ايدي ومش معايا الخردله عشان اضرب بها المثال لكن تخيل ادي الخردله جوه ايدي قريبه مني ولا بعيده وانا مستعلي عنها ولا آه. انا في علوي والكون كله كالخردله يبقى ربنا سبحانه وتعالى في علوه والكون كله كالخردله في يد احدكم اذا فهو علي وهو قريب ولذا قال العلماء علي في قربه وقريب في علوه وليس هذا إلا لله عز وجل تبقى الخردلة في إيدك في إيدك تبقى أنت عالي عليها تحت رجلك أنت عالي عليها ولما تبقى تحت رجلك أو في إيدك هي قريبة منك ولله المثل الأعلى الكون كله كده قريب من الله وهو علي عظيم فإني قريب فلم تترك القريب وتذهب للبعيد ده, ده ربنا بيقول لنا على الجماعة اللي بيعبدوا الأولياء والأنبياء وبيدعوا غير الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين عباد أمثالكم فآية أخرى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم اسمه إيه؟ بشرككم اسمه شرك ربنا اللي سماه شرك اوعى يكون مش ربنا اللي سماه كده يكون محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيميه ولا ابن القيم ولا ابو الغ... ابو حامد الغزالي لا ربنا اللي سماه ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وحد الخبير وصل على البشير النذير يبقى ما تتركش القريب وتروح للبعيد ما تتركش الحي وتروح للميت ما تتركش من يستجيب وتذهب إلى من لا يستجيب وإن سمعوا ما استجابوا لكم يبقى قريب أجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام كل دعوة مستجابة إما في الحال عاجلا وإما في المآل مؤجلة وإما أن يدفع الله عنك مصيبة بقدر نعمة طلبتها وإما أن يجعل ثواب دعوتك في ميزان حسناتك فهي مجابة مجابة على كل حال قالوا إذا نكثر يا رسول الله قال الله أكثر الله أكبر الله أطيب يبقى قريب أجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه بس بشرط فليستجيبوا لي نرضى يا ريتنا نرضى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لأن هو اللي قال لنا كده استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال لنا استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله قال لنا ومن كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها يعني معناها هو ده سر الحياه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون طب إذا ما كانش في رشد وما كانش في عقل أهي الدنيا ماشية بس الورى ماشية لورا ليه لأنه ما فيه فليستجيبوا لي ما فيه فليؤمنوا بي إلا ما رحم ربي ولذلك ما فيه لعلهم يرشدون ويصبح الناس بين يدي الساعة كإبل مئة ليس فيها راحلة حيث تعزب العقول وتذهب الأحلام ويبقى عندنا أجسام البغال وعقول العصافير والراجل سمع الشيخ الأستاذ الأستاذ وهو بيتكلم علم كده انبهر بيه قال له إيه ده يا أستاذ ده أنت جاموس علم قال له مش لو في عقول تفهم ما وصلتش ولا ايه اه قاموس والتاني قال له لو في عقول تفهم اخوانا الرشد ده نعمة عظيمة قوي العقول دي نعمة عظيمة ولو كان في عقل كان ده يحصل لو في عقل ده كان يحصل آه على مصر يا رب احفظ بلدنا مصر يا رب احفظ ديننا يا رب انتقم من أعدائنا يا رب انتقم من الخونة يا رب انتقم من الصهاينة يا رب انتقم من الصليبيين يا رب انتقم من أعوانهم يا رب انتقم ممن والاهم يا رب انتقم ممن هادنهم يا رب انتقم ممن شايعهم يا رب انتقم ممن خانوا هذا البلد انتقم ممن فرقوا الأمة ومزقوا الوحدة يا رب وحد صفنا اجمع كلمتنا ارفع رايتنا يا رب ارفع عنا ما نزل بنا لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا لا تحرمنا فضل ليلة القدر لا تحرمنا أجرها لا تحرمنا قيامها لا تحرمنا ثوابها لا تحرمنا أجر رمضان ولا فضل رمضان واجعلنا من عتقائك من النيران في شهر رمضان اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأحبابنا ومن طلب منا الدعاء ومن له حق علينا اعتق رقابنا جميعا من النار تفضلا منك وجودا وتكرما يا عزيز يا غفار أنت حسبنا ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين عندكم وقت تقدروا تقولوا في أذكار المساء وتجددوا الوضوء وتستعدوا للمغرب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته